هنمشي مع شخصية من شخصيات العهد القديم شخصية يشوع وهنحاول ناخد جزء من سفر يشوع مش هنقدر نخلصه في كل المؤتمر لأن سفر يشوع سفر كبير وهو أول سفر تاريخ لكن قصة يشوع ما بتبتديش مع سفر يشوع بتبتدي قبل سفر يشوع فالنهاردة هننشغل بيشوع التلميذ يشوع قبل ما يبقى يشوع يشوع قبل ما يبقى قائد للشعب وياخد مكان موسى ويسكن الشعب كان يشوع التلميذ الجزء ده من حياته كان أساس لعظمته بعد كده فنفتح مع بعض سفر العدد إصحاح 13 سفر العدد من أسفار التوراة تكوين خروج لويين عدد رابع سفر إصحاح 13 عشان نسمع أول مرة تقريبا أو أول حدث أو يعني على الأقل حدث من أوائل حياة يشوع عشان نتتبع القصة في الوقت ده كان موسى هو قائد الشعب وكان خرجهم من أرض مصر وعبر بيهم البحر الأحمر وابتدوا يمشوا في سينا أملا أن هم يوصلوا كنعان اللي وعد بيها ربنا أبونا إبراهيم زمان جد شعب إسرائيل ووعد بيها موسى لما قال له انزل خرج شعبي وأنا هكون معك فهم خرجوا من مصر عبروا البحر الأحمر وربنا سمح أن يتوهوا في سينا ويلفوا ويدوروا فيها كتير عشان يصفيهم وينقيهم ويعلمنا دروس كتيرة وفي الآخر يوصلوا لكنعان اللي هي فلسطين عشان يسكنوا ويورثوا الأرض فأثناء رحلتهم في سينا كانت بتقابلهم شعوب قوية والشعوب دي كلها شعوب وثنية الشعوب الوثنية القوية دي كانت في حرب مستمرة بين هذا الشعب الغريب اللي جاي من مصر وبيتحرك بحوالي نص مليون نسمة في الصحراء وبين شعوب مستقرة قبائل تحكم الصحراء صحراء سينا دي وليها استقرارها وليها بلادها لما قرب من كنعان بعت موسى يتجسس الأرض ودي القصة اللي هندرسها دلوقتي قصة تجسس الأرض يعني بعت مندوبين يسبقوا يشوفوا ال ال ايه الارض اللي احنا رايحينها دي وايه اللي هيحصل فيها بالظبط يقول ثم كلم الرب موسى قائلا ارسل رجالا ليتجسسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل رجلا واحدا لكل سبط من ابائه ترسلون كل واحد رئيس فيهم يعني إذا دي وصية ربنا ربنا قال لموسى طلع لي واحد من كل سبط يكون رئيس يعني له مركز ونبعت ال 12 دول يتجسسوا الأرض يعني هيسبقوا كل الشعب ويمشوا كده مسافة أيام وأسابيع ويوصلوا لكنعان جواسيس بحيث يدونا فكرة عن الأرض دي قصة خروج موسى والشعب عشان يوصلوا كنعان هي قصتنا احنا في العهد الجديد أن ربنا له المجد خرجنا من أرض العبودية من عبودية إبليس من حياة الخطية من الفساد من الموت وابتدى معانا طريق الحرية وطريق الأبدية فأصبحت كنعان دايما رمز للسماء رمز للاستقرار رمز للأبدية اللي مستنيانا وموسى ويشوع والشعب هي الرحلة اللي احنا عايشينها دلوقتي عشان نوصل كنعان تبدأ لو تلاحظوا بالعبور يعني بالبحر بالمعمودية وده اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى عشرة لما بيقول لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر فاعتبر أن خروجهم من البحر ده كان معمودية والسحابة إشارة للروح القدس فكأنهم اتعمدوا فالآباء الأوائل دول اتعمدوا يعني خرجوا وعبروا البحر فاتنقلوا نقلة كبيرة قوي من عبودية في مصر الحرية في سينا وكمان اللي حصل في البحر إن فرعون وجيشه ماتوا بمعنى إن سلطان الشر أو إبليس وكل جنوده اتهزموا في المعركة واتدفنوا في البحر بينما موسى وشعبه خرجوا أحرار تلاحظوا دي التسبيحة اليومية اللي بتعملها الكنيسة الهوثي الأولاني الترتيلة اللي قالوها الشعب ورا موسى ومريم أخته وهم فرحانين بعد ما شافوا فرعون غرق وكل جنوده حاسين بالحرية وبالحياة لأن كانوا محكوم عليهم بالموت في مصر فأرض كنعان إشارة للسمع فربنا بيقول لموسى ابعت جواسيس يقولوا لنا كنعان شكلها ايه ايه غرضه من الحركة دي طبعا ما هو ربنا هيمشي معاهم خطوة خطوة مش محتاج يتجسس الأرض يعني ما هو ربنا ممكن يقول لهم ايه اللي في الأرض دي واخدين بالكم يعني من الناحية العملية والعسكرية ربنا بدل ماشي مع شعبه كل خطوة زي ما هيبان بعد كده هو ماشي بيقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا ففكرة ان جواسيس دي دي محاولة عسكرية عشان يتلافوا الخدع العسكرية والحاجات دي طب ما ربنا عارف طب ايه لزوم الجواسيس هي الفكرة دي معناها ايه ان ربنا بيبعت لنا ناس يسبقونا للسماء ويرجعوا يقولوا لنا اخبار السماء ايه الجواسيس دول هم اللي هيروحوا كنعان ويقولوا لنا اخر السكة شكلها ايه السكة اللي احنا ناويين نمشيها دي سنين ده القصة دي حصلت قبل وصولهم كنعان بسنين مش قبلها باسبوع واتنين لا دي حصلت لان هيتوهوا كتير في سينا فالقصة دي حصلت قبل ما يوصلوا كنعان بفترة طويلة لكن كان الغرض من الجواسيس ان يرجعوا يقولوا للناس ده الارض جميلة جدا ده ربنا وعدنا بارض فعلا تستاهل كل التعب ده ما مصر ما تجيش حاجة جنب كنعان وفي نفس الوقت هم هيعدوا على كل الشعوب والقبائل والجيوش في السكة هيعرفوا ايه اللي هيستناهم طول السكة فالجواسيس دول إشارة إلى القديسين اللي سبقونا في الطريق اللي بيقولوا لنا السكة فيها حفر وفيها عساكر وفيها حروب بس آخرها جميل وهناك أرض مستقرة وبلاد حلوة فكان الغرض من الجواسيس دول ان هم يبقوا اللي, اللي سبقونا في الطريق عشان كده حتى العهد الجديد يقول انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم يعني أنبا بشوي يقول لنا السكة حلوة والسماء جميلة وأبو مقار وأبو سفين وماري جرجس وماري مرقص كل دول عبارة عن جواسيس بمعنى إيه دول سبقونا وبصوا على السماء وبحياتهم ورونا إيه اللي ممكن نقابله طول السكة وما زالوا بيرجعوا لنا بالمراسيل إن كان في رؤى إن كان في تعاليم سابوها عن أفراح الأبدية وعن صعوبة الطريق يبقى الجواسيس دول هيكلمونا دايما في نقطتين يا ترى كنعان شكلها ايه ويا ترى السكة شكلها ايه يبقى الجواسيس طالعين عشان يردوا على سؤالين كنعان تستاهل كل الغلب اللي احنا فيه نمرة اتنين السكة شكلها ايه واختار واحد من كل سبط عشان كل واحد له دل على ناسه فهيصدقوه فهيثقوا فيه عارفين لو واحد هيكلم سبط تاني مش بتاعه يقول لك عم انت تطلع مين احنا ما نعرفكش انت يمكن مش صادق معانا لكن لما يكون مننا ومن شعبنا فكأن القديسين دول ناس بشر زينا عاشوا في نفس ظروفنا بقيت عيلتنا فلما بيكلمونا بيقولوا لنا يعني كلام مقنع لان احنا قرايب فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب مش هعلق على الأسماء وإن كان بعض القديسين كانوا بيحبوا أو يتأملوا في كل أسماء البلاد اللي تقابلهم برية فاران دي منطقة جوه سيناء قبل كنعان بشوية قبل فلسطين كلهم رجال هم رؤساء بني إسرائيل وهذه أسمائهم هنقولها بسرعة مش هنقف عندها من سبط رأوبين شمعان بن زكور من سبط شمعون شفاط بن حوري من سبط يهوذا كالب بن يفنى ده هيهمنا شوية لأن ده ده الوحيد اللي هيعمر للآخر من سبط يساكر يجآل بن يوسف من سبط فرايم هوشع بن نون ده بتاعنا بقى كان اسمه في الأول هوشع هنشوف وده يبقى من سبط إيه يا جماعة ده إفرايم يعني عشان برضو نفتكر بعد كده حاجات من سبط بنيامين فلطي بن رافو من سبط زبولين جدئيل بن سودي من سبط يوسف من سبط منسة ما هو منسة تحت يوسف فاهمين فقال من سبط يوسف من سبط منسة لأن يوسف ولدين منسة وفرايم فاهمين فساعات لما يتقال يوسف يقصد بيه منسة جدي بن سوسي من سبط دان عمائيل بن جملي من سبط أشير فطور بن مخائيل من سبط نفتالي نحب بن وفسي من سبط جاد جاويل بن ماكي هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ودعا موسى هوشع بن نون يشوع عارفين لما يسوع له المجد يجيب بطرس سمعان ويقول له في يوحنا واحد أنت تدعى بطرس يغير له اسمه من أول مرة كده تغيير الاسم يا جماعة له دلالة دايما على أنه الحياة جديدة لما يغيروا اسم واحد يعني بيقولوا له من هنا ورايح أنت حياتك مختلفة عن اللي فات لما يغيروا اسم كاهن مثلا لما شماس يرسموه شماس يدوا له اسم جديد ده لما يتعمد بيدوا له اسم جديد ليه كل ده عشان يقولوا له من هنا ورايح انت شخص جديد انت اللي فات انت بني ادم تاني فسمعان يبقى بطرس شاول يبقى بولس هوشع يبقى يشوع ابراهام يبقى ابراهيم تغيير الاسماء ده ملحوظ قوي في الكتاب لان الاسم يعبر عن السيره والحياه فلما يتغير الاسم كان الحياه كلها اتغيرت من حياه ارضيه محكوم عليها بالموت لحياه سماويه لها موعد الابدي هوشع يقولوا في التفسيرات العبريه يعني معناها خلص بينما يشوع والشين والسين في العبري شبه بعض هي يسوع يشوع هي يسوع في النطق عندهم في بعض اللغات تلاقوا الشين والسين ايكوال يعني فهنا يشوع ويسوع يعني يعني يخلص فهو ما غيرش اسمه كتير بس من خلص الى يخلص فاهمين ازاي طب ايه الفرق كانه لما سموه هوشع كانوا مستم... يعني عندهم عشم يا رب خلص يعني يا رب خلصنا لكن موسى بروح النبوة شاف في يشوع المخلص لأن يسوع هو المخلص ويشوع طبعا كل الدراسة هتؤكد أنه إشارة للمسيح يسوع الحقيقي ده يسوع البروفا يشوع ده ده البروفا لكن يسوع الحقيقي هو اللي هيورثنا السماء يسوع بال بال بال بالعافية هيديهم كنعان أما يسوع هيدينا السماء فدي الإشارة فهنا يشوع يعني يخلص وده الملاك اللي قاله للعذراء لما قال للعذراء يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه اللي هو في إنجيل مت لأن العذراء ما هي مش هي اللي اقترحت اسم ابنها ده الملاك اللي قال الاسم الاسم ده جاي من السماء فالاسم ده اسمه يسوع محدش تشرف بهذا الاسم إلا يشوع في العهد القديم كإشارة ليسوع وأصبح من خلص يا رب إلى يخلص شعبه يعني آن الأوان أن يسوع يظهر برضو تستغربوا أن موسى العظيم اللي اتكتب عنه أن مفيش واحد في البشرية قرب من ربنا بدرجة موسى وما كانش حد ربنا يتكلم معاه زي موسى كما يكلم الرجل صاحبه يعني موسى وصل في علاقته مع ربنا إلى درجة عالية جدا بينما نكتشف أن موسى ما ينفعش مخالف ودي ليها ابعاد كتير هقولها بسرعه وبعدين هيجي وقتها تاني ان موسى اشاره للعهد القديم واشاره للشريعه واشاره للناموس فلازم يبان ان موسى ما ينفعش يدخل كنعان يعني ايه يعني لا الناموس ولا الفرائض ولا الشرائع ولا العهد القديم يوصل السم مش كفايه مهما كان موسى عظيم ومعاه كلام من ربنا برضه ما يدخلش السم ما يدخلش السماء الا صاحب السماء يسوع المسيح له كل المجد اللي سميه وشبيهه يشوع في العهد القديم هو اللي يدخل كنعان فموسى يوصلهم لغاية باب كنعان ويبص عليها من بعيد وربنا يقول له تعالى عندي كفاية ويبقى نفسه يدخل كنعان ويقول له لا معلش لا بلاش خلي يشوع يدخل ليه؟ لأنه يشوع لها لها مفهوم تاني أنت يا موسى ممثل للناموس والشريعة والفريضة والعهد القديم واليهودية كلها واليهودية لا تكفي لدخول السماء اليهودية آخرها كنعان شعب إسرائيل آخره شهوته فلسطين ده آخره لكن أكتر من كده عينه مش على السماء أما شعب المسيح له المجد العهد الجديد ده عينه مش على كنعان عينه على الأبدية فهنا دعا موسى هوشع بن نون يشوع برضه كون اختار هوشع بالذات وغير اسمه واضح انه وجد في هذا الشخص تميز عن بقية الحداشر يعني هوشع أو يشوع عجب موسى هو لغاية دلوقتي ما كانش يشوع مختار أنه يكون خليفة موسى يعني لسه لكن واضح ان في دالة بدأت تتكون بين موسى الراجل الكبير العظيم أعظم الأنبياء وبين هذا الشخص الشاب الشاب ده في الأربعينات على فكرة بس يعني بالنسبة لموسى التسعينات يعني ده شاب صغير لأن موسى لما ابتدى الخروج ابتدى 80 سنة وقعد في البرية لغاية 120 سنة وبعدين راح السنة فطبعا يشوع لما خرج كان في الثلاثينات عقبال ما مشي في سينا بقى في الأربعينات فهو هنا يشوع التلميذ لكن في الأربعينات فما حدش فينا يستكتر يبقى تلميذ يعني فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل خلي بالكم الآباء لما يقروا الكلام ده طبعا إيه ما يبصوش للنواحي الجغرافية في كلام كده يعجبهم يملى دماغ الآباء القديسين بتوع اسكندرية بالذات أقول بتوع اسكندرية أقصد بيهم أبائنا القديسين الأوائل اللي غاويين الرمز غاويين الرمز يعني إيه يعني ما يقروش القصة كما هي يقروا ما ترمي إليه في المستقبل البعيد يبصوا للناحية النبوية فلما يتقال اصعاد يقول لك أيوه نصعد نصعد يعني إيه يعني نرتفع عن الدنيا الجاسوس ده اللي هيحكي عن السماء لازم يحكي بصفته إيه بصفته عالي بصفته متسامي فالوصية الأساسية للجواسيس إيه؟ اصعدوا من هنا. فأنت عاوز تبقى جاسوس ممكن طبعا يعني ما حدش يكون هنا يبلغ عنك ولا حاجة. أنا أقصد عاوز تبقى من ال... من اللي يبصوا على السماء. عاوز تحكي لنا عن كنعان وأفراحها. عاوز يبقى عندك رسالة للناس اللي حواليك عن كنعان وعن الطريق لكنعان اصعد ارتفع اطلع لفوق طول ما انت على الارض زي بقيه الناس مش هتقدر تتكلم عن كنعان ومش هتقدر تحكي عن الطريق لكن كل ما ترتفع كل ما يبقى كلامك قوي ومؤثر فاصعد يعني ايه يعني تسامى عن العالم بلاش تبقى غرقان في الفلوس والمشاكل والهموم والقيل والقال والاكل والشرب كده ما تقدرش تتكلم عن كنعان واطلع الى الجبل الجبل دايما اشاره لايه يا جماعه المسيح او السماء او الكنيسه لكن أساسا المسيح ليه؟ لأن هو صخرة الإيمان هو الجبل اللي احنا كلنا واقفين عليه فاكرين الجبل الذي قطع بغير يد بتاع دانيال شاف رؤية غريبة جدا طوبة كده هدت كل الممالك وتعملت جبل ضخم جدا وهذه الحجر ده الصخر ده قطع بغير يد إنسان إشارة أن المسيح ولد ولادة عجيبة بغير زرع بشر وصار جبلا عظيما ولغى ممالك الدنيا كلها لأنه أسس ملكوت السماوات فهنا اطلع إلى الجبل يعني إيه يعني اصعد عن الدنيا والزق في المسيح وانظروا الأرض ما هي يعني اقعد تأمل في السماء اطلع وقرب من المسيح واقعد بقى انظر الأرض الأرض يقصد أرض كنعان ما هي يبقى الواحد بيجي خلوة عشان يعمل كده عشان يصعد عن الدنيا وعشان يطلع الجبل يقرب من المسيح وبعدين يفنجل عينيه بقى ويتفرج على السماء ما هي والشعب الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف مقصود بقى في السكة انت هتقابل شعوب لازم هتنطرد من قصادك يا ترى الحرب اللي احنا داخلين عشان نوصل السماء دي مع شعب قوي ولا ضعيف قليل أم كثير يبقى موسى حاطط لهم أسئلة بصوا الأرض شكلها إيه وقولوا لنا الشعوب اللي هتقابلنا شكلها ايه كتيرة قليلة قوية ولا ضعيفة وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها أجيدة أم ردية الشعب ده ساكن في أرض جيدة ولا ردية وما هي المدن التي هو ساكن فيها أمخيمات أم حصون ودي كلها تيجي في الحرب الروحية ليه لأنك ساعات تحارب خيام وساعات تحارب حصون الحصون أصعب طبعا يعني لما تحارب قبائل ساكنة في خيام أسهل من بلد زي أريحة لما ندخل عند أريحة أريحة دي أسوارها عالية جدا بدل جوه السور ما حدش يقدر يقرب منهم ما كانش في وقتها لا أنابل بقى ولا دبابات ومين يقدر على حاجة مصورة عالية هم يضربوا بالسهام من فوق واللي تحت يبقوا مش قادرين يقربوا من السور فبرضه بيقول لهم شكل الشعوب دي ايه خيام زي حالتنا ما هم ساكنين في خيام خلي بالكم شعب الله في الوقت ده بيتحرك في خيام ما استقرش 40 سنة ولا حصون أقوى مننا في الظهر وكيف هي الأرض أثمينة أم هزيلة ثمينة هنا يقصد الأرض الخصبة يسموها أرض سمينة يعني فيها خير أفيها شجر أم لا وتشددوا خلي بالكم من دي فخذوا من ثمر الأرض تشددوا فخذوا من ثمر الأرض يعني مش تيجوا تحكوا لنا بس لا كمان معاكم إيه هاتوا لنا دليل هاتوا لنا حاجة من ريحة كنعان هاتوا لنا ثمار من اقطفوا لنا ثمار وهاتوها لنا عشان ندوق عشان نشتاق عشان نتحمس ونتشوق ونتشجع ونقول يا سلام على الأرض الحلوة خلي بالك هما بيتحركوا في صحر أغلبها صحر وطالعين من ذل مصر صحيح مصر فيها خير بس هم عايشين في ذل فهدفهم بقى يملكوا كنعان ويقعدوا يرتاحوا بقى خذوا من ثمر الأرض تصوروا ان احنا واحنا على الأرض يعني واحنا في سينا واحنا في الصحراء اللي احنا فيها دي يعني في الدنيا ممكن مش بس نسمع أخبار عن الأبدية ده احنا ممكن كمان ايه ندوق من ثمر الأبدية يعني ايه يعني ممكن ربنا يدوقك حاجة كده من فرح السماء تدخل في صلوة طويلة كده وتبقى فرحان قوي ومبسوط قوي وناسي الدنيا كلها ويجي في بالك أيوة أنا كده دقت السماء النهاردة أنا دقت حاجة ما يعني لو كانت السماء على كده تبقى تمام فيقول لك لا ده أنت دقت بس كده عينات السماء أحلى من كده بس تبقى ابتديت تدوق لما تعيش في شركة حب مع ناس قديسين بتحبوا بعض بنقاوة وقداسة والدنيا طعمها جميل بسبب الحب تقول يا سلام أنا دقت طعم الأبدية أنا دقت ثمر كنعان لأن هي كنعان إيه إلا حب وفرح فخذوا لنا من ثمر الأرض ودوقونا فعشرة القديسين وحياة القداسة والحب والشركة والفرح كل ده ثمر الروح ده ده من طعم السماء لما يقول ثمر الروح محبة فرح سلام ايه دي دي من كنعان الحاجات دي دي مستورد دي مش في الدنيا ما تلاقيش المحبة دي في الدنيا أبدا ولا تلاقي الفرح ده من الدنيا ولا لا عشان كده تلاحظوا حتى في القداس يقول ايه في أول صلاة الصلح ان انت يا رب اديتنا السلام الذي من السماء او السلام السماوي تاخدوا بالكم في أول صلاة الصلح يقول كده ان السلام ده مش من الأرض ده السلام السماوي حاجة من ثمار كنعان وأما الأيام فكانت أيام باكورات العنب يعني الموسم ده اللي هم رايحين فيه كان موسم عنب والعنب دايما إشارة لمين والكارما إشارة اللي هي لمين يسوع قالها بصراحة وقال إيه أنا هو الكارما الحقيقية وأبي الكرم فهم رايحين على موسم الكرم العنب يعني رايحين يدوقوا المسيح ويجوا يقولوا لهم يا سلام على طعمه باكورات العنب يعني أول أقصد أول ناس هتبتدي تتعرف على المسيح فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حماة دي مناطق ما بين سينا وانت داخل على غزة كده وعلى فلسطين صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق دي قبائل بنو عناق دول ناس آه يعتقد ان موصوف بنو عناق لان كان اجسامهم ضخمه قوي رقبتهم عريضه وطويله وكانوا اقوياء جدا فدي المناطق اللي بيعدوا فيها القبائل واما حبرون فبنيت قبل صوعا مصر بسبع سنين بيتكلم عن البلد اللي عدى عليها مش هنقف في الحته دي واتوا الى وادي اشكول اللي دارس حياه ابونا ابراهيم يلاقي الاسماء دي جت قبل كده وقت ما كان ابونا ابراهيم لسه بيلف في المنطقه في كنعان ما هو ابونا ابراهيم اول واحد سكن في كنعان فاكرين طلع من العراق بدعوة وراح سكن في المنطقة دي بس كان نفر لوحده هو وسار وفين لما جاله اسحاق وربنا قال له بص حواليك كل الارض دي اديها لابنك ونسله وبعد اسحاق جه يعقوب وبعدها بشويه اضطروا ينزلوا مصر بسبب المجاعه وقعدوا 400 سنه في مصر. فرجع تاني يلف في البلاد اللي يسمع عنها من اجداده من وقت ابونا ابراهيم حبرون ووادي اشكول والحاجات دي. وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب الزرجونة دي يعني اللي هي مقصود بيها عقلة عقلة كبيرة واخدين بالكم وعنقود واحد متواصل خلي بالكم الفكرة دي مش عناقيد ليه لأن مسيحنا له المجد هو كرمة واحدة وكلنا أخصام فيه بس هو عنقود واحد فكرة الجسد الواحد والعضوية في الجسد الواحد فهنا بيأكد ان هم جابوا عنقود واحد لان دخول السماء مدخل واحد انا هو الطريق ربنا يسوع المسيح والمال والجسد الواحد اللي هو اعضاء الكنيسة كلها كلنا عنب اعضاء فيه كلنا كده زي عنب صغير جوه المسيح وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان يعني ايه بالظبط هم شالوه زي على عصايتين يا جماعة على شكل صليب تقريبا بيوصفوها كده المفسرين انه لانها عنقود طويل قوي فعلقوه على عمودين كده خشب واتنين شايلينه فاهمين فتقريبا مدي شكل صليب وعليه عنقود عنب شوفوا الاشاره مقدمه قد ايه جايبين من كنعان ايه عنقود عنب مدلدل على عمودين خشب يعني صليب وعليه المسيح المصلوب الكرمة الحقيقية وشايلينه اتنين مين بقى اللي هيشيلوه اليهود والأمم لأن العالم ساعتها وقت المسيح وقت الفداء كان ينقسم إلى يهود وعالم من الوثنيين بيسمى الأمم مع شيء من الرمان والتين دايما الرمان والتين في الكتاب كان إشارة للفرح يعني جايين ومعاهم الفرح لكن المهم اللي شايلينه وعنقود واحد ده اللي شاغلهم الباقي ده على الماشي شيء من الرمان والتين فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعين يوم واضح إن مسافة متخيلين ضربوا المشوار ووصلوا وقطفوا ورجعوا القصة خدت أربعين يوم فإحنا في نص سينا إحنا مش ها طبعا الأربعين يوم دي على طول تلاقوا الأربعينات دي ليها إشارات كتير قوي إيه حكاية الأربعين يسوع يصوم أربعين ور... وإيليا يصوم أربعين وموسى يطلع الجبل يقعد أربعين وإحنا بقينا نصوم أربعين رحلة الجهاد للوصول لكنعان أربعين لأن رقم أربعين دايما إشارة إلى الرقم الكبير يلم الحياة كلها فاهمين الفكرة رقم أربعين دايما إشارة إلى العمر كله فالواحد يعيش في رحلة صوم في رحلة جهاد في رحلة لقاء مع الم... مع الله على الجبل فالرحلة لكنعان خدت أربعين يوم فصاروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش وردوا إليهما خبرا معهم خبر الخبر يعني إيه يعني بشارة فجايين من عن من كنعان معاهم خبر حلو معاهم بشارة المفروض كده وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض يبقى القديسين بيحمسونا بالسماء ويقولوا لنا تعالوا عندنا ده احنا عندنا فرح عندنا حب عندنا رمان وتين وحاجات حلوه قوي مش عندكم في الدنيا. وعندنا المسيح له المجد عنقود واحد رمز الخصب والبهجة والفرح والاستقرار ملوش آخر وأخبروه وقالوا قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها وحقا إنها تفيض لبنا وعسلا وهذا ثمر تفيض لبنا وعسلا إشارة إلى الغنى والخير اللي ملوش آخر غير أن الشعب خلي بالكم بقى الرسالة جت إزاي الساكن في الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا الله ده كلام يوقع القلب يعني السكة متلغمة البلاد حصينة جدا ودول شوية ناس قرويين سذج ساكنين في خيام مش قد المدن ولا عمرهم شافوا المدن الحصينة دي وأيضا رأينا بني عناق هناك شفنا اللي كنا بنسمع عنه الجماعة الطوال دول العمالقة العمالقة العمالقة وبني عناق دول فرقتين شبه بعض أو يقولوا قرايب يعني ساكنون في أرض الجنوب والحسيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأرض يبقى الجماعة اللي راحوا رجعوا برسالة زي وشهم سيئة جدا ليه بيقولوا المدن حصينة جدا القبائل كتيرة قوي الناس طول بعرض صحتها حلوة احنا ما نقدرش على الناس دي خالص صحيح الأرض حلوة لكن السكة صعبة خلي بالكم الرسالة دي الرسالة دي ناس كتيرة قوي بتفكر فيها كده صحيح السما كويسة صحيح الأبدية أنا عارف إن في حياة أخرى بس بصراحة المطلوب عشان نوصل كتير قوي للأسف في ناس كتيرة قوي بتقول الرسالة دي والرسالة دي هتوقع قلب الشعب وهيقولوا نرجع مصر معناه ايه الكلام ده ان الشيطان ساعات يلخبطنا يقول لنا وماله السما حلوة طبعا راحة على بدل الهم اللي احنا فيه بس فين انت وفين السما انت مش ممكن اللي زيك روح السما فين انت والشيطان اللي يحاربك تيجي ايه انت جنب العمالقة لا ما ينفعش خالص ما ينفعش يا ترى مين اللي قالوا الرسالة دي عشرة من ال 12 عشرة من ال 12 راجعين يقولوا ما فيش فايدة الحياة الروحية دي ما تنفعناش شوفوا لنا سكة تاني خلينا نعيش بطريقة تانية احنا مش بتوع سما عشرة من ال 12 ودي تفكرنا بفكرة ان الغالبية في العالم يشككون اما في وجود السماء او في الطريق للسماء والاقلية هم اللي يقولوا السماء حلوة والطريق مش مستحيل أقلية هيطلعوا مين دول بقى لكن كالب كالب بن يفنى ده واحد من ال 12 أنصت الشعب إلى موسى وقال قال لهم اسمعوني بس واسمعوا موسى إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها كالب معناه بالعبري يعني قلب خلي بالكم بقى تدينا دلالة جميلة الحكاية محتاجة إيه محتاجة قلب هي بالعين تتحسب ملهاش حل خسرانة خسران فعلا احنا لا قد شياطين ولا عمالقة ولا بنو عناق ولا مدن حصينة ولا نقدر احنا جماعة غلاب لكن هي الحكاية عاوزة إيمان بالقلب عاوزة كالب اللي يقول نحن قادرون عليها نصعد ونمتلك هنروح السام هنوصل توصل ايه يا عم ده انت غلبان لا معلش هنوصل ليه لان اللي طلعنا معانا واللي طلعنا وعدنا هنروح كنعان والوعد لينا ولاجدادنا ان احنا نوصل واللي وعد امين في وعد الحكاية مش احنا وبنو عناق الحكاية الهنا وريسنا وقائدنا هو قال نوصل يبقى نوصل وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا ابتدوا يقعوا بقى كالب في جنبه ومعاه يشوع ما جاش الذكر بس هيجي هيتفهم بعد كده ان يشوع وكالب في كفه والعشرة في كف يشوع رمز للمسيح فالمسيح له المجد بيقول أنا داخل السم مين يجي معايا من له قلب يؤمن بالله كالب بس اللي يقول له أنا معاك كل اللي بيحسبوها بالعقل بالعين يقول لك لا ما ينفعش هم أشد منا فأشاعوا مذمة الأرض يعني كل الشعب اليهودي تذمر مذمة الأرض يعني إيه ابتدوا يتذمروا ويذموا ايه الخيبه اللي احنا فيها دي امال احنا رايحين نسافر على ايه ما احنا عقبال ما هنوصل لهم هيموتونا واحد ورا الثاني احنا كده تهنا في الصحراء ضاعت الدنيا كلها اشاعوا مذمه الارض الشيطان شاطر يعمل الحركات يجي يبلبل الواحد كده يقول له يا عم ده انت مش عارف تبطل شتيمه وبقالك سنين بتجرب في الشتيمة هتيجي ايه انت عشان في الوصايا بتاعت احبوا اعدائكم وصلوا كل حين انت اللي ذات ملوش سامة انسى السكة دي خليك تايه في الصحراء فيشيع مذمة الارض الواحد يتوه كده يتلألأ ويقول انا فعلا تهت كده انا مش هوصل لحاجة التي تجسسوها في بني اسرائيل قائلين الارض التي مررنا فيها لنتجسسها هي ارض تأكل سكانها يعني ايه شوفوا بقى المبالغات بقى يعني ايه دي الناس بتاكل الناس بان عليهم دي ارض بتبلع البني ادمين عارفين التخويف بقى والمبالغه الشيطان يقعد يبالغ الشيطان على فكره جبان جدا لكن يحب يعفرطنا كده ويخوفنا لكن هو جبان لانه مهزوم لكن يقعد يهول لك يقول لك عارف اللي يخدم هيتجرب ده في آية بتقول يا ابني إذا أقبلت إلى خدمة الرب أعدد نفسك للتجربة يا سلام وهم اللي ما بيخدموش ما بيتجربوش ده مفهوم نقص حاسب يقول لك لو صليت كتير التجارب هتزيد بلاش تصلي لو خدمت هتاخد على دماغك الا الخدام دول ما بيخلصوش بلاش فاهمين ازاي يقعد يبالغ يقول لك ده الشيطان هيعمل فيك يقعد يخوفك ويقول جميع الشعب الذي راينا فيها اناس طوال القامه هم يقولوا طوال القامه والناس بقى تفتكر زي العيال بقى حاجات طويله طبعا دول بشر عاديين لكن شوية طوالية قد رأينا هناك الجبابرة بنو عناق من الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم يعني احنا جنبهم زي شوية جراد هم جبابرة فاحنا شوية جراد احنا في عينينا كده وفي عينيهم أكيد كده فاهمين ازاي؟ شوفوا الإيحاء احنا نيجي ايه جنب الناس دول الشياطين دول الحروب الروحية احنا ما نعرفش وهم اكيد باصين لنا كده انتوا عارفين بقى الشياطين يبصوا لنا ازاي مش هيبصوا لنا برعب الشياطين يترعبوا من واحد مسيحي لانه جواه روح الله ده يرشم الصليب بس ي- يطرده لكن يوحي إليك بأنه أنت صغير قوي أنت ما تدفعش أنت زي الجراد قدامي لكن وقت الجد هو اللي يجري فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة كله ابتدى يصوت ليه؟ حوسة بقى راحوا يتجسسوا الأرض جابوا أخبار وحشة بيقولوا الأرض حلوة أه لكن المصيبة السكة من المستحيلة وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل وقال لهم كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر يرجع بقى إيه يا ريتنا ما ابتدينا السك الشيطان برضه يعمل كده يقول لك إيه كان على إيه بقى الصلاة وكان على إيه المعمودية وكان على إيه كل ده بقى يا ريتنا ما ابتديناها خالص ليتنا متنا في مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف ليه ربنا بيسمح لنا بالحاجات دي بالمشاكل دي تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة يبتدي الواحد بقى يخاف هنتبهت هيحصل لنا أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر يعني يشيلوا مين موسى وهارون يشيلوهم بقى يجيب واحد على مزاجهم فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل ويشوع بن نون وكالب بن يفنى من الذين تجسسوا الأرض مزق ثيابهما خلي بالك يبقى موسى وهارون ووراهم يشوع وكالب دول كفة والدنيا كلها بقت كفة ومزق ثيابهما رمز للحزن الشديد ليه حزانة على عدم الإيمان على الخوف اللي وقع على الناس على الرعب على اليأس على نغمة الإحباط مفيش فايدة محدش هيروح السماء سكة صعبة احنا مش قد الشياطين فالشخص الروحاني يتغاظ من الكلام ده ويزعل وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا على فكرة الإنجيل ما فيهوش مبالغات لما تيجي جدا مرة دي ما تجيش كتير لما تيجي جدا جدا دي يمكن ما بتجيش خالص فجدا جدا دي يعني في إلحاح يا جماعة السما خسارة السما حلوة جدا جدا ما, ما تستاهل التعب وتستاهل المغامرة وتستاهل كل حاجة الأرض جيدة جدا جدا ولما تلاقي واحد بيقول لا بزيادة السما السكة صعبة يبقى الواحد عاوز يشق هدومه ويقول له انت بتقول ايه انت مجنون انت هتضيع السما الحلوة جدا جدا انت اصلك ما شفتش القديسين يعملوا معانا كده والرعاة والخدام يعملوا معانا كده يبقوا شايفين السماء قد كده جميلة فاللي يقعد يقاوح ويفاصل يبقوا هيشقوا هدومهم ويقولوا له ما تضيعش السماء إن سر بنا الرب شوفوا بقى تفكيرهم وإيمانهم الحلو يدخلنا إلى هذه الأرض الحكاية مش إحنا اللي هندخل وإحنا اللي هنحارب لو إحنا بس موضوع مسرة الله هيدخلنا إن سر بنا الرب خلي بالكم الآية دي فيها مفهوم مهم جدا إن دخولنا السماء مش شطارة مننا ووصلنا لكنعان مش عفوانة من أي حد محدش يقدر يروح السماء لوحده ولا واحد يعرف يدخل السماء بشطارته ولا بقوته ولا يعدي واحد من بنو عناق ولا الجبابرة دول أمال الحكاية إيه إن سر بنا الرب يدخلنا يعني هو ربنا يبص لنا كده و- و- ونبقى بنرضيه وماسكين فيه هو يدخلنا ويعدينا من ده كله ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسل إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض وصيتين مهمين ما تتمردوش على ربنا ما تبيعوش ربنا ما ت- ما ترجعوش في كلامكم بعد ما ابتديتوا سكة ربنا لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض زي ما واحد تقول له إيه ما تكسرش وصية ربنا وما تخافش من الشيطان اللي بيحاربك امسك في وصية ربنا ودوس على الشيطان ما يهمكش خايف منه ليه انت عليك بس تمسك في وصية ربنا وهو هيخليك تدوس على الشيطان شوف التعبير ده لا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا مش هم كانوا بشوية بيقولوا إن الشعوب دول أو الأراضي دي بتاكل سكانها يعني اللي يدخل فيها ياكلوه لا الحكاية العكس ده احنا اللي ناكل الشياطين يعني ربنا يدينا قدرة على الشياطين يصيروا خبزا لنا يعني يعني انت اللي تلتهمهم مش هم اللي يلتهموك انت اقوى قد زال عنهم ظل- ظلهم يعني ما عندهمش قوة دول مناظر بس لما ربنا مش معاهم زال عنهم ظلهم يعني ما فيهمش قوة في ذاتهم احنا ربنا معانا والرب معنا لا تخافون يعني الكفة ترجح لفين ربنا ربنا معك يبقى انت هتكسب الرب معك لا تخافون ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة الحكاية شوف وصلت لقد إيه بقوا الأربعة في جبهة خلي بالكم الدرس ده كله إحنا لسه ما ابتديناش حياة يشوع بس دي ذكريات يشوع قبل ما يبقى قائد ذكرياته مع هذا الشعب العنيد انه تعرض مع موسى وهارون وكالب ان يرجم بسبب دعوة ان السكة غلط ولازم نرجع ونشوف لنا رئيس تاني وملناش تصالح مع الناس دول وخسرانة خسرانة فيشوع وقف في جبهة صغيرة جدا أربعة بتوع ربنا اثنين كبار موسى وهارون واثنين تلاميذ يشوع وكالب وقدامهم جمهور بلا عدد بيقولوا نرجمهم ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل ساعتها بقى كان ربنا يتدخل على طول لما يلاقي ولاده بقوا صغيرين قوي قد كده تخيل أربعة على نص مليون مثلا هم أكتر من نص مليون دلوقتي دول طلعوا من مصر نص مليون تقريبا ظهر مجد الرب كان مجد الرب يعني الخيمة وسط الشعوب وسط شعب إسرائيل خيمة الاجتماع فتنزل عمود السحاب على الخيمة يعرفوا إن ربنا عاوز يقول حاجة كله يسجد ويكش وياخد خطوة لورا ويدخل بس موسى وفضيله يشوع عشان يسمعوا ربنا عاوز يقول ايه تصوروا ربنا قد كده واضح قصادهم عين عينك وبيكلمهم ومع كده يقول لك نرجع وهنتغلب وهنتذل ودول هم اللي بيقولوا الكلام ده اللي عدوا من البحر واللي شافوا فرعون بيغرق وجيوشه اللي كانت اعظم جيوش في تاريخها وشافوا الماء بتطلع من الصخره وشافوا الاكل نزل من السماء من شافوا كل ده وبرضه ده بقى جبنة ف وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب هي هم ما قالوش عليك حاجة يا رب ايه الإهانة هنا الإهانة هنا ازاي مش قادرين يثقوا فيا حتى متى يهينني هذا الشعب تصوروا لما انت تقول اللي زي ما يتملوش سما اللي زي مستحيل يعدي من الشيطان انت بتهين ربنا تقول لي بهين ربنا ازاي ده انا بقول كده اتضاع لا مش اتضاع اوعى تقول كده انت لما تقول كده بتهين ربنا اللي واقف معاك عارفين لما عيل يبقى ماسك ايه دراعه كده ويبقى خايف كده قوي عشان هيعدي الشارع ابوه يسخط فيه يقول له مالك ولا ما انا ماسك ايدك يعني ايه انت مش واثق فيا ولا ايه جبان ليه يعني مش انا معاك حتى متى يهينني هذا الشعب ربنا اعتبرها اهانه اهانه انك تشك انك رايح السما اعتبرها اهانة انك مستصعب الطريق مستصعب الطريق ده لو لوحدك امال انا رحت فين حاسس الشياطين اقوى منك دي اهانة اقوى منك ده لو لوحدك لكن انت بتهين ربنا لما تخاف من الشياطين وتخاف من الحروب وتقول انا ما اقدرش ده كلام يوجع ربنا حتى متى يهينني هذا الشعب حتى متى لا يصدقونني بجميع الايات التي عملت في وسطهم صعبان عليه ربنا كل اللي عملته ده لسه مش مصدقني لسه تيجي في تجربة ولا في مشكلة ولا في حرب وتنسى كل اللي فات وتقعد بقى تقول ربنا مش معايا وربنا سابني وانا ضعت ليه بس امال كل اللي حصل في حياتك ده ما تنساه اني اضربهم بالوباء وابيدهم واصيرك شعبا اكبر واعظم منهم بيقول لموسى ايه بص بقى دول شكلهم ما لهمش مش هينفعوا انا اعملك انت ناس اعمل منك شعب حلو طبعا موسى ومعاه ثلاث هارون جنبه ويشوع وكالب في رجليه فبيتكلم عن مجموعة مختارة فيها الإمام برضه يشوع بيتعلم من موسى بيتلمس خلي بالكم شوفوا هيلقط من موسى حتة الدرس هنا بقى فقال موسى للرب فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر مع أمامهم بعمود سحاب نهار وبعمود نار ليل إن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبر القائلين لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلفت لهم حلف لهم قتلهم في القفر شوف جابها له ازاي موسى قال له اصل هيقولوا عليك طلعت الشعب من مصر وبعدين ما قدرتش تدخله كنعان واخدين بالكم يعني رجع له الكوره في ملعبه قال له يا رب عيبه في حقك ان يبقى شعبك وما يدخلش السما صحيح ما يستاهلوش وما عندهمش ايمان ولالات لأي حاجة بس هم هم في وشك انت اللي طلعتهم من مصر انت دست على الشيطان بسببهم انت فادتهم فما ينفعش ما يوصلوش السما شوفوا الدالة الحلوة بتاعت موسى رجل الله اللي عارف قد كده ربنا مدخله يدخلوا له ازاي يقول له لا لا يقولوا ايه الشياطين اشمتوا فينا واحنا وانت اللي فادتنا يقولوا الناس اللي, اللي خدوا اسم ربنا عليهم ضاعوا هلكوا لا مش ممكن يا رب مش بيقول له دول كويسين دول غلابه لا لا كويسين ولا ما لهمش حل هم فعلا وحشين وما يقدرش يلاقي فيهم حاجه عدله الحاجه الوحيده اللي بيتشفع بيها عارفين في دانيال لما يقول له اعمل من اجل اسمك يعني اشتغل يا رب عشان خاطر اسمك مش عشان خاطر حد كويس ما فيش حد كويس لكن عشان اسمك القدوس اللي دعي علينا ده لازم ندخل السبب لانه اسمك قوي فيصح عشان خاطر اسمك ندخل السبب دي دالة موسى اللي يشوع بيتعلمها ان حتى لو الشعب وحش وضعيف مستهتر وايمانه رايح خالص الا ان في مدخل لربنا في دالة يا رب مش عشانهم عشانك لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء للجيل الثالث والرابع هو بس قاعد يزن الزنة دي ويقول الكلمتين دول قال له سامحهم بقى قال له حاضر على طول كده ما خدتش الحكاية ربع ساعة يعني اه ده كان ربنا بيقول افنيهم وبيستأذن من موسى قال له لا ما تفنهمش سامحهم حاضر ايه ده يعني شوفوا العظمة بتاعت رجال الله قال له تسامحهم وتنسى اللي هم قالوه كمان قال له صفحت حسب قولك ولكن حي أنا تملأ كل فتملأ كل الأرض من مجد الرب قال له بص يا موسى أنا إله حي الأرض دي كلها لازم تشوف مجدي انا هفرجهم على قوتي اللي شكوا فيها انا برضه هفضل وسطيهم اعمل عجايب عشان اهانوني وشكوا في قدرتي قدام شوية عمالقة وجبابرة والشياطين ما يسوش إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجبربوني الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لأبائهم بس خلي بالك يا موسى أنا هفرجهم لسه تاني وهعمل بهم آياتي بس طول ما عندهم هذا العدم إيمان هذا الخوف من الشياطين طول ما بيفكروا بالطريقة دي مش هيورثوا السم مش هيطولوا كنعان يعني ربنا سامحهم على الموقف ده بس قال ايه برضه اللي هيكمل حياته بعدم إيمان مش هيدخل السم وجميع الذين أهانوني لا يرونها أما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما ادخله للأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها هنا ما بيذكرش يشوع لأنه في ديل موسى على طول كالب هو الجديد عليهم لكن طبعا يشوع مع موسى فبيقول كالب بس أبو قلب حلو ده اللي عنده إيمان ده رمز للعهد الجديد وإيمان العهد الجديد والثقة في الله هو ده اللي عنده روح أخرى مش روح الحرف والفرد والخوف بتاعت العهد القديم اتبعني تماما ادخله للأرض وزرعه يرثها أولاده يرثوها وإذا العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر الصوف ابتدوا يكملوا المسير يبقى أول لقاء خدناه في يشوع أن يشوع بيتعلم بيتلمس دخل كجاسوس شاف الأرض الحلوة رجع قال الأرض جميلة جدا جدا والسكة إيه يا يشوع السكة مدن حصينة وعمالقة وجبابرة ولكن الرب يعطينا قوة والرب يملكنا الأرض والرب معانا فلا تخافوا أدي أول درس اتعلمه يشوع تاني درس لما الدنيا كلها اتقلبت على موسى موسى بالتضاع يعرف يسجد للأرض ويمزق ثيابه ويبكي أمام الله يشفع في شعبه العنيد اللي ما يستاهلش وربنا يقبل شفاعة موسى ويسامح الشعب وده درس يشوع بيتعلمه من أستاذه العظيم موسى النبي مجدا للثالوث الأخير